بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اشجعكم شويه عشان في بعض الخدام بيجي لهم صغر نفس صغر النفس ده بيحارب الكل ساعات الواحد بعد ما يتعب شويه يحس هو انا عملت حاجه مفيده ده في ناس بتتعب اكتر مني كتير او يضطر يتعب مش قادر ينزل خدمته فيقول طب ما انا يعني خسرت العمر اللي راح او خدمته مقارنة بخدمات ناس تانية يحسسه انه مش بيعمل حاجة عليها القيمة او احيانا يخدم خدمة وبعدين يفاجأ ان الثمر مش باين الخدمة تقف او تتعطل بأي شكل أنا عاوز أكلمكم عن صلوة جميلة صلاها نحامية مريحة جدا وروحيا مفيدة قوي تدي رجاء قال له مش أذكرني قال له أذكر لي اذكرني دي احنا واخدين عليها بتاعة اللص اليمين اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك لا الصلوة الجديدة اللي عاوزين نتعلمها اذكر لي تعالوا نشوفها نحامية قالها امتى وينفع نقولها ولا ما ينفعش نحامية حكايته انه كان زي وزير ساقي الملك في فارس في الوقت اللي كان اورشليم خربانه ونحامية لما سمع أسوار أورشليم صعب عليه وصلى بشدة وبعدين ربنا استخدمه أنه يرجع يعمر أورشليم ويبني السور بس نحامية كان شخص متواضع وحاسس أنه ما بيعملش حاجة كبيرة بالرغم أنه كان عامل حاجة كبيرة قوي ربنا كتب له سفر في الإنجيل يخص ففي مرة كده في نحامية خمسة قال إيه كان ما يعمل ليوم واحد سور وستة خراف مختارة طيور وفي كل عشر أيام كل نوع من الخمر بكثرة ومع هذا لم أطلب خبز الوالي خلي بالكم الإمبراطور أو ملك فارس عين نحمية والي أورشليم فكان من حقه حاجة اسمها خبز الوالي يعني زي ضريبة يفرضها على الناس عشان المباني انما نحامية كان عارف ان الناس تعبانة ما طلبش خبز الوالي يعني كان بيصرف على الخدمة من جيبه لدرجة العمال والعساكر اللي معاه كان بيأكلهم من جيبه هو كان طبعا ربنا مديله كوزير يعني فبيدينا بيان كده للمصاريف اليومية والأسبوعية بتاعته لمجرد أكل العمال بس وبيقول أنا ما طلبتش خبز الوالي لأن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب اذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب السؤال هنا هل ده نوع من الافتخار لا الافتخار دايما معاه كبرياء انما نحمية اللي يدرس شخصيته هو انسان متواضع جدا لدرجة بيقول له انا يا رب ما فيش حاجة في حياتي يعني عليها القيمة اه يمكن الحتة دي تفتكرها لي ان انا كان من حقي اخد خبز الوالي وقلت لا الناس تعبانة وغلبانة وعملت رحمة وطلعت من جيبي خير كتير ممكن تفتكر لي دي يا رب هنا لما بيقول له اذكر لي يا إلهي ده هو حاسس إنه ما عندوش حاجة عدلة فلقى حاجة كويسة فعاوز يقول له افتكر لي دي يبقى خلي بالكم في فرق كبير قوي بين واحد بيفتخر زي الفريسي في صلاته فاكرين صلاة الفريسي اللي ما عجبتش المسيح أنا لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار إني أصوم مرتين لا لا لا الكلام ده ما يدخلش عند ربنا وبين واحد يقول له يا رب أنا ما فيش في حياتي حاجة عدلة بس افتكر لي إن في يوم من الأيام صعبت عليا النفس دي وطلعت كل اللي معايا افتكر لي يا رب إن أنا كان فلان هيتعبني وقلت هسامحه عشان خاطرك مع إني كان ممكن آخد بحقي تالت ومتلت افتكر يبقى أنت هنا بتقولها له وأنت متواضع مش وأنت مفتخر بنفس المعنى جت تاني في نحامية ودي تأكد بقى انه متواضع في اخر السفر خالص بعد ما عمر اورشليم وعمل الهيكل ظبط الهيكل شويه ورجعت العباده وعملوا السور اكتشف ان الناس بطلت تحترم السبت خالص لدرجه بقى في حاجه اسمها سوق السبت تصوروا اليهود اللي السبت ما كانوش يتحركوا بسبب البعد عن ال- الشريعه بقت العمال يدخلوا يبيعوا ويشتروا يوم السبت فهو بقى صعب عليه جدا ازاي يكسروا السبت فأصروا كان شديد هو قفل السور ما هو السور لا- له كده ايه آه، بوابات منع حد يعدي يوم السبت وقلت للاويين أن يتطهروا ويأتوا يحرسوا الأبواب لأجل تقديس يوم السبت بهذا أيضا اذكرني يا إلهي هي نفس فكرة اذكر لي قال له افتكرني بدي يعني يا رب لما يجي سيرة نحامية قصادك قول مش ده اللي رجع السبت كتر خيره برضه هو زي اللي عاوز يلاقي حاجة يقف بيها قدام ربنا اللي يأكد بقى أنه متواضع بصوا بقية الصلوة وتراءف علي حسب كثرة رحمتك يبقى ده شخص يميل للتواضع وبيطلب الرحمة لكن عنده رجاء انه الاعمال البسيطه اللي ممكن يكون عملها يعني تقف له قدام ربنا الفكره دي بقى عاوزين نبني عليها شويه حاجات رسائل تشجيعيه كده اولا جه شبهها في سفر ملاخي سفر ملاخي ده اخر نبي قبل يوحنا المعمدان فبيقول في الاصحاح الثالث ايه حينئذ كلم متقوا الرب كل واحد قريبه يعني الناس بقت تقول لبعضها ايه ارجعوا لربنا والرب اصغى وسمع وكتب امامه سفر تذكره تعبير لذيذ قوي ربنا عنده دفتر اسمه التذكارات التذكارات مش الميتين بقى والمنتقلين لا لا التذكارات يعني ايه يكتب عنده كده في اليوم الفلاني سمير راح اتكلم مع فلان وقال له تعالى اخدم معاي تذكار اليوم ده مش عارف ماجدة راحت قالت ايه يلا نخدم كذا تذكار اليوم ده مش عارف ايميل سافر مخصوص وجمع شوية ناس عشان نبتدي خدمة تذكار كلم متقوا الرب كل واحد قريبه جاب سيرتي يعني تخيلوا ربنا لما واحد فينا يجيب سيرته عند حد يقوم يطلع القلم ويكتب ولادي افتكروني في اليوم ده اتكلموا عليا كلمة حلوة فيقول يكتب قدامه سفر التذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه شوفوا تواضع ربنا ويكونون لي شوفوا الوعد بقى قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع خاصة يعني لما أقول دول خاصتي أقول دول تعالوا بقى أنتوا كلكم اللي اتكلموا عليا دول اللي خدموا معايا اللي افتكروني يبقوا خاصتي وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه تعبيرات مفيدة ومريحة جدا لمجرد أنك تفتكر ربنا وتكلم الناس عن رب عن ربنا عنده حاجة اسمها سفر تذكرة بيسجل عنده زي التعبير اللي قاله المسيح كأس ماء بارد ايه لا يضيع أجر طب وهي كوباية المية دي كلفتك ايه مش انت قدمتها عشان خاطر ربنا خدت حقها لا ما خدتش حقها خلاص حقها عند ربنا نفس المعنى ده قاله سليمان الحكيم بطريقة تاني قال لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شر طبعا الشر ربنا بيزيحه بالتوبة ما احنا عملنا حاجات وحشة كتير بس ربنا من رحمته يعمل ايه يشطب على كل الحاجات الوحشة فيبقى عنده الكتاب بتاعك الصفحة بتاعتك كلها حاجات حلوة لأنه شال كل الحاجات الوحشة ففضل في سفر التذكرة ايه صلواتك الحلوة أصوامك جهاداتك تبرعاتك تعب خدمتك الناس اللي كسبتهم في الخدمة الناس اللي جبتهم للخدمة يخدموا أهو ده اللي متسجل عليك في سفر التذكره معنى آخر ماشي في نفس الاتجاه أرمية 2 يقول اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا هكذا قال الرب قد ذكرت لك فاكرين اذكر لي ها اذكر لي ذكرت لك يا أورشليم غيرة صباك تصوروا ربنا ممكن يفتكر لك يوم من الأيام كان قلبك سخن قوي على الخدمة صعبان عليك ازاي العيال دي تنام من غير عشاء أو البنت دي تبعد عن المسيح أو البيت ده يخرب الغيرة دي فكرها لك ربنا ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبتك خطبتك يعني للمسيح يعني ذهابك ورائي في البرية يوم ما تنزل في عز الحر وتتعب في الخدمة صدقني ده أغلى يوم في عمرك وانت مش دريان هتلاقي المسيح حاططه لك أول صفحة كده في السماء عشان انت عرقت وتعبت ودخت واتبهدلت في اليوم ده ذكرت لك يبقى التعبيرات دي مريحة جدا ومن هنا نحمية الطيب بعشم يقول له اذكر لي يا إلهي اذكر لي افتكر لي حاجة كويسة تعالوا بقى نطبق الكلام على نفسنا ونشجع روحنا شوي بس ما حدش ياخدها بكبرياء ويقول لك خلاص انا هبطل اصلي ده انا طلع ان ربنا فاكر لي حاجات كتيره كويسه تبقى ما فهمتش حاجه نقول اذكر لي يا الهي كل خساره تحملتها لاني مسيح مره كان عندي واحد قريب بيقول لي على فكره يا ابونا راجل كبير يعني انا لو كنت مشيت زي زمايلي في السوق انا كان زمان عندي ملايين متلتله انا بس كل مره كنت اشتغل اقول له يا رب انا همشي بامانه وعارف انها هتمشي معايا بالزق بس انا عاوزك في الاخر تفتكر لي اني كان ممكن اعمل زي كل اللي في السوق بس انا عشان خاطرك عشت امين وعلى قد لقمتي وانا عارف ان انا قربت امشي مفيش حاجه هدخل بيها السماء لو ليا نصيب الا الحته دي ان انا اخترت اخسر ولا اكسبش قرش غلط مع ان كل اللي حواليا كانت كانوا ماشيين كده طب وماله اكيد ربنا مش هيكسفه في رجعه اذكر لي يا رب كل اهانه وجهت ليا كمسيح تقريبا كلكم بدون استثناء اتشتمتوا مره او خدت لكم كلمه ناشفه انتك منك اصلك ماشيه كشفه راسك وهو اسمه مش عارف ايه فيها جرجس وفيها حنه وطب كويس اذكر لي يا رب ان انا ايه برضه خدت لي خبطه عشانك اذكر لي كل تعب في التعامل مع الناس عشان ارضيك استحملته وقلت برضه انا مسيحي لازم اشرفك يعني اذكر لي يا الهي ان كان حواليا شر على قد ما قدرت هربت صدقوني كل مره تقوم من قعده بطاله ربنا يفتكرها لك كل مرة تقلب التلفزيون مش عاوز تشوف منظر وحش تعمل زي يوسف العفيف ويجري برضه ربنا يفتكرها لك كل مرة تبقى في خطية سهلة وتهرب لحياتك أو كل ده ربنا بيفتكر اذكر لي يا إلهي إن كان عندي فرص أكذب زي الناس ودين زي الناس وأنا ما شاركتش اذكر لي إن كان في فلوس قلت لا خلاص دي بتاعت ربنا بقى كفاية عليا كده اذكر لي يا إلهي إن احتملت مشاكل مجرد إن الواحد يحتمل مشاكل دي عند ربنا على فكرة حاجة كبيرة أوي وعشان كده مشاكل الخدمة اللي انتوا بتت... بتت... بتتغاظوا منها ممكن تكون هي اللي هتنفعنا في السماء الخدمة المريحة ملهاش يعني مردود كبير الخدمات اللي مليانة مشاكل دي ربنا فاكر لك انك تعبت عشانه كتير اذكر لي يا الهي ان انا استحملت ناس متعبين مش منظمين مهملين و... واستحملت خدامي طلعوا عينينا و... افتكر لي برضه اذكر لي يا الهي اني احتملت المرض احتمال المرض عند ربنا ده حاجة كبيرة يفتكرها لك ربنا كل يوم تعبان ونزلت تخدم وانت تعبان حاجة كبيرة وكل يوم متألم وقلت أشكرك يا رب دي حاجة كبيرة قوي فتفاجأ أن ربنا يذكر لك أمور أنت نفسك ما تتصورش أنها ربنا هيقدرها يعني اذكر لي يا إلهي كل سؤال على مريض أو فقير أو محتاج عاوز أقول لكم وأنتوا خدام أنبا برام كل بيت دخلتوه من أجل المسيح متسجل في السماء طبعا يا بختك بقى وانت دخلت مئات من البيوت الفقيرة كل دخلة بيت مكتوب في سفر التذكرة كل واحد قلت له يا عم فلان ويا أم فلان و... وشجعته على الكنيسة وفتحت له فصل كوتشنج ولا كل ده رصيد ليكم كل تليفون عملته لواحد كان مكسور وصعبان عليه ربنا فاكرها لك كل طفل حاولت تسعده وفي خدمتنا بنحب نركز في العيال والعيال بتفرح لما تتعلم وبتفرح لما تضحك وبتفرح لما تجري كل ده ممكن نعمله عشان ربنا يفتكر لنا اذكر لي يا إلهي كل قداس حضرته وجاهدت أصلي فيه ما ياما انتوا بتبقوا نازلين القداس وانتوا مش مش شايفين قصادكم وتعبانين وبعدين من أجل المسيح هديك رايح تصلي برضه يفتكرها لك اذكر لي يا إلهي كل توبة قدمتها من قلبي كل صلوة صليتها في أوضتك ومحدش دريان بيك وبقيت يعني بتقدم توبة بتقول ارحمني من قلبك دي حاجة كبيرة عند ربنا قوي كل اعتراف اعترفته وانت بتشكي نفسك بصدق اذكر لي يا رب كل دمعة عين حسيت بيها تعاطفا مع إنسان أو طلب للرحمة طب ده ربنا زي ما قال داود اجعل دموعي في زقك يعني ايه حوش لي الدموع عندك كده ايه خليها توزن عندك اذكر لي يا إلهي أني التزمت بالصوم في زمن الناس بتفوت وقلت لا معلش يلا وجع بطن وجع بطن بس هو برضه من أجل ربنا اذكر لي يا إلهي الصدقات والعطايا والحاجات اللي فوق العشور اللي بقيت أقول برضو الغلابة أولى مني في الحاجات دي اذكر لي يا إلهي كل دعوة بسيطة كل مرة ناديت عليك وأنا برضو إيه يعني محتاجك رغم الكسل اللي أنا فيه اذكر لي يا إلهي إن أنا استحملت أبونا داود قاعد يطول ومغلبنا ومؤتمرات ووجع قلب بس برضو كان عشان نقرب من ربنا اذكر لي يا رب كل شخص سمعت شكوته عشان اريحه باي طريقه لاني كنت عاوز اعمل كده اذكر لي يا رب كل انسان صليت له بدون غرض دعيت باسمه وفكرتك بيه وانت بتحب الصلوات اللي من النوع ده اذكر لي يا الهي ان انا قلت بدل ما اسمع اخبار الدنيا خليني اسمع ايه كلامك وتفسير الإنجيل وحط دماغي في حاجة مفيدة واذكر لي يا إلهي أني حاولت أفتكر كلامك أكتر من كلام الناس واذكر لي أن أنا عرفت أقول أخطيت في وقت كان ممكن أدافع عن نفسي وأثبت براءتي وقلت يلا نشتري السلامة والصلح أحسن إنما في الآخر أختم وأقول إيه لا تذكر لي يا إلهي قولوا أنتوا بقى مش كده لا تذكر لي دي بقى نقعد فيها شهر نكتب ها اذكر لي ولا تذكر لي احنا ننقي فنقول له بص احنا نقول لك تفتكر ايه وما تفتكرش ايه اكتب عندك في سفر التذكرة الحاجات الصغيرة دي مش هتلاقي كتير انما بقى الحاجات التانية دي هنا لا تذكر وصية لا تذكر موجودة في الكتاب دي صلوة جميلة لا تذكر لي يا رب كل خطاياي بقى كل انواع الخطايا فعل وحرف وكلام وحواس واعمال لا تذكر كل الخطايا لا تذكر الكسل والتأجيل والرخاوة لا تذكر التقصيرات ما احنا على قد ما خدمنا كان في فرص تاني كتير قوي ضيعناها لا تذكر العثرات يا رب لأنه ممكن نكون تعبنا ناس كتير لا تذكر وقت ضايع وما أكثره في العمر اللي راح لا تذكر يا رب علاقات في حياتي يا ريتني استفدت منها يا ريتني شجعتهم عليك أو يا ريتني اتعلمت منهم إنما في ناس عدوا عليا كده إيه لا بيهم ولا بغيرهم يعني لا فدتهم ولا فادوني لا تذكر يا رب الوزنات المعطله في وزنات ما زالت معطلة في حاجات لسه مدفونة في الأرض في حاجات تحت إيدينا المفروض نتاجر بيها ما تفتكرهاش يا رب افتكر الحاجة اللي اشتغلنا بيها لا تذكر لي كلام بطال قلته ما كانش له لازمة في كلام كتير قوي في السياسة وفي الدنيا وفي الموضة وفي اللبس وفي الطبيخ وفي كل ده يمكن ما كانش له لازمة خلاص شيله يا رب من الملف لا تذكر لي اللي أنا بنساه من تعدياتي في خطايا احنا حتى مش دريانين بيها لكن لا تذكرها أنا عاوزكم تتعلموا وأنا أتعلم معاكم يعني اذكر لي يا إلهي أنا شايفها صلوة مريحة ومشجعة في زمن مليان صغر نفس ومليان يأس لما تتحارب والشيطان يجي يقول لك وانت فاكر اللي زيك هيدخل السماء او يجي يقول لك وانت فاكر انك تعبك ده يسوى حاجة عند ربنا قل له اذكر لي يا إلهي اني حاولت اني جهدت اني عملت حاجة عدلة في يوم حتى لو ما لقيتش كل يوم في حاجة كويسة هتلاقي يوم في حاجة كويسة كأنك بتقول له ليتك تذكرني برحمتك أنا عاجبني نحامية أنه تجاسر زي العيال الصغيرة كده وقال له اذكر لي يا إلهي اذكر لي أن أنا عملت كده افتكر لي أديني حاولت أهو وعملت حاجة كويسة وربنا قبل هذا وجعل لنحامية ذكرا حسنا ربنا يدينا نصيب معاه لإلهنا كل مجد وكرم الأب